السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله اركب معنا الصدق إنك إن تصدق الله اصدق أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو ميلاد الإرادة لا تقل لشيء ما أقدرش ولا تقول ما ينفعش شوف علامة الصدق سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال ومن يرغب ومن يرغب عن مل عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إيه هو ملة إبراهيم قال الله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت أسلم أسلمت هي دي لما أقول لك تب تبت اللي يقعد يقول لك أتوب من إيه؟ أتوب إزاي؟ يا عم توب بس يرى من ربك يرى ربك من قلبك إرادة التوبة بس هي دي هي دي ميلاد ميلاد الإرادة سيدنا النبي صلى عليه لما غطه جبريل غطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله اقرأ قال ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال فانطلقت وكأنها نكشت على قلبي انطلق انطلق يا أخي انت ليه متكتف قالوا ايه ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام انت قاعد تلعن القيد مالك ومال القيد سيب القيد ده في حاله قول يا رب يفكك مش انت مش حاسس انك متكتف متكلبش ربنا كتفك ليه قال له انا لا استطيع قيام الليل قال انت مكبل كبلتك ذنوبك كبلتك خطاياك اللهم تب علينا يا رب بقيت كلام الرافع على فكره قبل ما انسى ها بيقول ايه وترد الشيء من وهمه الى اصله ان خلاص العربيه دي ترتد الى اصلها انها ملهاش 60 لازمه ال... بيقول لي هغير عربيته وتغيرها طب انهين توصل الى الجنه اسرع هي دي اللي هي اي الامرين ايه احب الى الله هي دي بيكمل مصطفى صادق الرافعي بيقول ايه وهؤلاء يجعل الله عز وجل فيهم التقوى إصابة كإصابة المرض قال ولا تصلح أمة للقوة إلا أن يعديها هؤلاء بقوتهم العجيبة ولا تصلح أمة للقوة إلا إيه أن يعديها هؤلاء بقوتهم العجيبه اللي هي ان ربنا بيخلقهم ليثبت بهم ان غير المستطاع فيهم قوة القوة ديت لازم حد يعديك يعني تقرب من حد قوي من الصالحين دول يعطس في وشك فيعديك بقوته فتصبح قويا هي دي اللي احنا بنتكلم عنها بقى النهارده ان ولادنا للاسف اكثرهم ما شافش بطل كل اللي بيسمع عنه بطل التمثيليه بطل المسلسل بطل الفيلم بطل الدوري بطل الكاس بطل ال ما شافش ها بطل حقيقي دول كل دول ابطال من ورق ما شافش بطل حقيقي علشان يبقى بطل بقت احلام اولادنا هي دي ان هو لعيب الكره النهارده بكام والنهارده المؤمن التقي بكام هي دي بقى الفكر الفكر تحول كده تحول كده بقى مين الاشهر ومين الاغنى اللي معاه فلوس اكتر ومين اللي مرتاح و- و- ومبسوط و- وهايص دي الصوره اللي اترسمت عشان كده قتلت الاراده في اولادنا قتلت الاراده اذا اردنا ان- بدايه الاراده ميلاد الاراده فلا بد ان يخلق الله فيه القوه وانما لما يشوف ابوه قوي لما يشوف امه قويه اما يشوف شيخه او استاذه قوي مش بيجري ورا الرخص وما يرضي اهواء الناس القوه في دين الله نتكلم بقى في كتابنا عجائب القلوب يسر الله تماما يا رب آه على التمييز بين الخواطر فبنتكلم عن ان اعلى الخواطر التحديث لقد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن منهم احد ف عمر كيف نال عمر درجه التحديث كيف نال عمر درجه التحديث القوه في دين الله الرسول قال كده في خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر قوة في دين الله دي قال يا رسول الله حج ابن ساعك فإنك يدخل عليك البر والفاجر فنزلت آية الحجاب في غزو في أسرى بدر قال خذ ابن عمك واعطي ابا بكر ابنه واعطني اخي فنزلت الايه ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض قوه سيدنا عمر دي هي اللي صنعت منه محدث اللي عايز يبقى محدث ياخذ من قوه عمر هي دي بقى اللي انا بقول لك النهارده محتاج انت تلاقي سيدنا عمر يعديك بقوته العجيبه يعديك بقوته العجيبه سيدنا عمر رضي الله عنه فالشاهد ده ميلاد الاراده لما ربنا جل جلاله آه اختار سيدنا النبي ولدت له الاراده حين يهتز قلبك بعمق ويشع من داخله نور ترى به هدفا عظيما يحتاج لطاقه اراده عظيمه يحتاج لطاقه اراده عظيمه تس لكي تستطيع ان تحقق ذلك الهدف لك ان تتصور ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقف وحده وحده فعلا شطب لي على فعلا وقف وحده وحده فعلا ليقول للعالم كله انا رسول الله كان مين معاه ولا حد مين يصدق ان حد يقدر يقف ها امام العالم اجمع يقول لهم انا رسول الله النهارده الاف الملايين بيقولوا محمد رسول الله من خلال عمله في 23 سنه فقط صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم إن مجرد تصور هذا مجرد تصوره فقط مستحيل لكن تحقق هذا المستحيل بثبات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثنين انطلاق الإرادة إذا ولدت الإرادة فإنها لا تدع الإنسان يستريح بل يتعب ويستمتع بهذا التعب قلنا ايه اسمها ايه استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله زي بقول لك الراجل اللي وقف عشان يختم القرآن وقف على رجله سبع ساعات واقف في ركعة واحدة وقف على رجله سبع ساعات تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان تعبان جدا ولكن تعب جميل لذة مستمتع قلت لكم قبل كده شوف لعيب الكوره اللي بيفضل يجري 45 دقيقة رايح جاي ويجري ويتنطط ويعمل لا ده انت لو شفتهم في التدريب بيتعمل فيهم اكتر من كده في التدريبات قلت ايه ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون قلت لكم شوفوا طالب الثانوية العامة اللي بيذاكر 20 ساعة في اليوم عشان يحصل على الثانوية العامة وانت مش عارف تقعد على المصحف خمس ساعات في اليوم ساعتي اسف خمس ساعات دي لا لا لا اوعى تقعد خمس ساعات ده الكلام ده للعرض فقط ساعتين بس اقعد على المصحف ساعتين ساعتين ساعتين ان تصبرك نفسك ان تمسك المصحف وتجلس تقرا فيه ساعتين متواصل ما تسرحش ولا تلتفت ولا تبص في التليفون هي دي بقى انطلاق الإرادة السيدة خديجة رضي الله عنها السيدة خديجة دي يعني قمة من القمم التي لا تطال ولا تنال رضي الله عنها السيدة خديجة السيدة خديجة رضي الله عنها وده يخليك كل ما تشوف نسوان اليومين دول رضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عن أمي خديجة اللهم ارضى عن أمي خديجة قالت له ألا تنام يا رسول الله قال مضى عهد النوم يا خديجة اتولدت إرادة خلاص نوم إيه عشان كده لما اتولدت الإرادة يا أيها المدثر أنت متكلفت يا أيها المدثر قم قم قم اقف تحرك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أوامر أوامر قم أنذر كبر طهر أوامر هي دي اللي تولد له إرادة بقى بيبقى عارفين الراجل اللي كان عايز الملك لما ما كانش بينام ابو مسلم الخولاني لما كان نفسه يبقى امير يبقى خليفه يبقى والي كبير ما كانش بينام مش جاي قالوا ما لك لا تنام قال ذهن صاف وهم بعيد ثم عيش كعيش الهمج الرعاح انا انام ازاي بس دماغي هو ده اللي ولدت له اراده ينام ازاي سبحان الله العظيم دايما اهزر مع اولادي لما ام عمر بن المنكدر بتقول له يا بني اني اشتهي ان اراك نائما قلت لهم وبعض اولادي امه بتقول له اني اشتهي ان اراك مستيقظا الناس النهارده بقت بتعشق النوم بقى النوم ده عندهم متعة الناس اللي عندهم همة عالية وإرادة قوية ما بيحبش النوم ما يعرفش ينام لأن النوم أخو الموت النوم خمول النوم كسل نوم إيه ما اللذة في النوم ما هي اللذة في النوم إنما الإنسان يبغي راحة من تعب بس ارتاح وقوم لكن تنام ما لذة النوم ما هي اللذة في النوم لذلك إذا ولدت الإرادة فلا بد من انطلاق هيا اركب معنا تعال لنختم القرآن تعال اركب معنا لكي نستغفر في اليوم مئة ألف مرة اركب معنا لكي نصلي في اليوم خمسمائة ركعة اركب معنا تعال هيا انطلق هو ده انك تشتغل انطلاق الإرادة فالذي ولدت له إرادة عظيمة ينطلق انطلاقا عظيما لا يهدأ ولا يسكن ولك أن تتعجب من غلام أصحاب الأخدود فبعد أن قال له الراهب أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى ابتلي فعلا غلام أصحاب الأخدود غلام يعني ولد من بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ يعني عنده سبعة ثمان تسع سنين عنده ثمان تسع سنين كده ولد والراهب يقول له أنت اليوم أفضل من الراهب ده عابد ربنا عشرات السنين ويقول للغلام أنت اليوم أفضل مني ليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله قال له أنت أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى مش ببلاش عشان كده لما اكلمك بقى في علاج ادمان الفشل لازم تعرف انك اذا صدقت هتمتحن هتبتلى هتختبر احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين امتحانات عشان امتحان الصدق قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم قال له فما بال الكاذبين من أمثالنا إذا كان هيسأل الصادقين أمال الكذابين هيعملوا إيه الشاهد إن الغلام يجي معانا الحلقة الجاية إيه رأيكم استناني تعالى لي الحلقة الجاية يلا بسرعة نروح الحلقة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية ما به سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم